لكن صيامنا احنا الحمد لله فيه كلام بس يكون بالحق فكما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب كذلك أكلة السحور إن إحنا بنقوم بالليل نتسحر بنقوم بالليل ناكل يعني الوضع العام مفيش حد بيقوم بالليل ياكل أبدا سبحان الله الواحد بيجي ينام بالليل مثلا تعبان أو يعني تعبان وجعان فبينام يقول لك الصباح رباح أما أقوم الصبح أبقى آكل لكن سبحان الله تقوم مخصوص في شهر رمضان علشان تاكل قال صلى الله عليه وسلم تصحروا فإن في السحور بركة السحور بركة اللي هو ايه وقت السحور ولا أكلة السحور الاثنين من خير الوقت والأكل وكل اللي فيه خير تصحروا فإن في السحور بركة عشان كده عايزين نعلم أولادنا ان هم يقوموا معانا حتى لو كانوا صغيرين حتى الزوجة لو مش هتصوم عندها عذر شرعي ولا حاجة تقوم وتقعد برضه يعني الشهر ده لازم يكون له وضع في حياتنا لازم يكون له حاجة كده في حياتنا تدل على انه شهر غير عادي شهر غير عادي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فالصيام يعتبر وسيلة أو غ... وسيلة توصلك لغاية الصيام زي القطار زي العربية زي الطيارة زي السفينة بتركبها علشان توصلك لمحطة انت عايزها اللي هي التقوى انك تتقي الله سبحانه وتعالى تخاف الله ايه العلاقة بين الصيام وبين التقوى علاقة قوية جدا جدا جدا لأن العبادة الوحيدة اللي محدش يعرفك فيها إلا الله هي عبادة الصيام لكن أي عبادة تانية أنا أشوفك فيها بمعنى بتصلي بشوفك إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان بتحج اوه عمل لنا هيصة قبل ما يطلع وبعد ما رجع وبتاع آه بتزكي هيشوفك اللي بياخد منك الزكاة لكن الصيام هتقول لي طب ما انا ممكن اقعد من غير اكل وشرب لا النيه ما انا ممكن اقعد من غير اكل وشرب طول النهار بس ما نوتش الصيام يبقى ما ينفعش هو انا لو الدكتور قال لي ما تاكلش ولا تشرب طول النهار وما نوتش الصيام مثلا يعني في الايام العاديه يبقى صيام لا ولا انا ما اكلش وشربت انما في رمضان لابد ان تنوي قبل الفجر خلي بالك من النقطه دي لان السنه غير الفرض يعني في في السنه السنه لو اثنين وخميس لو ثلاث ايام من كل شهر لو ايام حتى عاديه يعني وانت عايز تصوم فيها قمت من النوم الساعة 10 11 الصبح ها وبعدين قلت ايه فاضل قد ايه على الظهر والله فاضل حوالي ساعة ونص ساعة وانا ما اكلتش من الصبح انا كنت نايم ولسه صاحي هقول لك طب ما تكملها صيام كملها صيام وين الصيام قبل صلاة الظهر قبل صلاة الظهر لكن في رمضان لابد ولازم وضروري وحتما تنوي قبل الفجر ما يجيش عليك الفجر الا وانت ناوي الصيام والا ما ينفعلكش الصيام لو عدى الفجر عليكم وما نويتش الصيام ما ينفعش الصيام في اليوم ده كيف ننوي الصيام نقول نويت ان اصوم شهر رمضان لا لا لا مش انت قايم تتسحر اه هي دي النيه نيتك انك انت قايم تاكل بالليل ليه بتاكل بالليل ليه عشان هصوم تاني يوم اه يبقى دي النيه اهي نيه الصيام هي السحور نيه الصيام هي السحور ولذلك لو انت مسافر بكره فمن كان منكم مريضا او على سفر انت مسافر بكره اه اوعى تنوي الصي... ال... ال... ال... الافطار استنى انوي الصيام ان قوم اتسحر وانوي الصيام وبعدين شرعت في السفر ومشيت اه افطر بقى لكن افرض انت قمت اتسحرت ونويت الصيام وبكره اتلغى الس... السفر الحجز اتلغى الطياره مش هتطلع المواعيد اتغير الحمد لله انا صايم واكمل صيامي لكن لو نويت الافطار من بالليل من قبلها يعني وبعدين جيت الصبح وانا قلت انا هو مفطر وبعدين ما طلعتش السفر ايه بقى اليوم اليوم ده هيبقى افطرته افطرته فخلي بالك يبقى تنوي من قبلها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ايه هو الصيام الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة اه ما كملتلكش حته ان ان الصيام فيه التقوى لان الوحيد اللي يعلم انت صايم ولا لا هو الله بدليل لو جبنا واحد وقعدناه قدامنا كده ولا كل ولا شرب بس ما لم ينوي الصيام ما ينفعلوش صيام ولذلك اسمها التقوى اللي هي الخوف من الله طب ما انت ممكن انت بتتوضى تشرب شويه ميه ممكن ممكن لكن هو الله هو الله ايه معنى الصيام الصيام هو الامتناع عن الطعام والشهوه طعام وشراب وشهوة يعني لا تاكل ولا تشرب ولا تقرب من زوجتك سبحان الله طيب ما انا في الايام العاديه ساعات لا باكل ولا بشرب والشغل بياخدنا واقول والله تصدق الساعه كام دلوقتي والله ما حطيت حاجه في بطني من صباحها ومراتي عندها حيض عندها نفاس عيانه انا مسافر عنها مثلا يعني لا تنوي ايه بقى تفرق ايه هنا تفرق النيه ان الامر ده انت بتعمله ابتغاء مرضات الله امتثالا لامر الله عشان تاخد الاجر والثواب لكن خلي بالك من معنى الصيام انا بقول لك الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه اه الطعام والشراب ومراتك حلال ولا حرام اصلا ربنا قال كلوا واشربوا ولا تسرفوا يبقى حلال ومراتي متجوزه على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى حلال كأن الصيام هو ايه كأن الصيام هو الامتناع عن الحلال من امتى من اول الفجر لغايه المغرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ها ثم أتموا الصيام إلى الليل الليل هنا بدخول المغرب يعني يعني من أول الفجر لغاية المغرب أنا لا آكل ولا أشرب ولا أقرب من زوجتي مع أن الأكل حلال والشرب حلال وزوجتي حلال المعنى يا من استطعت أن تمسك نفسك عن الحلال الأكل والشرب والزوجة كيف حالك مع الحرام هم؟ أهو ده معنى الصيام الناس فاهمة أن ربنا بيجوعنا وبيعطشنا عشان كده بينتقموا يقول لك طب بس يجي المغرب طب يجي المغرب بس وتشوف وبعدين مراته تقول له حط ايوه حطي طب مش تقول اول ما تسمع انا بقول احط ايه الاول حطي كله حطي حطي بس يأذن المغرب وقعد حاطط كرشه على حجره مستني زي ما يكون هينتقم هو هو ده معنى الصيام هو ده معنى الصيام ولا يقول لك الاكل والشرب بيكتر في رمضان والمبيعات بتاعت الطعام والشراب ما هو ده مش معنى الصيام ده انا بقول لك انت استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال يبقى من باب أولى تكون بعيد عن إيه؟ عن الحرام مش ممكن تكون بعيد عن الحلال وانت بتعمل حرام وده اللي بيحصل مع الناس الصايمين يقول لك اللهم اني صايم اللهم اني صايم وبعدين افتح يا ابني خلينا نتفرج على الفيلم كده ياخد لنا ساعتين ونخش على مسرحيه بعديها يكون المغرب دخل وقاعد يتفرج على واحد بيقبل واحده في الحرام والعياذ بالله يقول لك ما شاء الله تمثيلها جميل قوي قديره لا ده ده مسرح ده تمثيليه اللهم اني صايم اللهم اني صايم صايم ايه يا حاج صايم عن الحلال وانت بتبص على الحرام صيام ايه ده ازاي انت بتقول انت صايم عن الحلال ابعد عن الحرام اللي انت بتبص عليه بعينك وفي واحد باخدها من قصرها يقول لك لا نوم الصايم عباده اديها نوم طول النهار اديها نوم وقوم بالليل اقعد كل مين قال لك نوم الصايم عباده نوم الظالم عباده مش نوم الصايم لا والصايم حتى لو نام ما فيهاش حاجه لكن ما تبقاش نايم متعمد ما تبقاش نايم متعمد عشان حس بالمعنى حس بمعنى الصيام عباده عباده بتتعبد بيها الله سبحانه وتعالى الاكل اللي حلال والشرب اللي حلال ومراتي اللي حلال انا ماسك نفسي عنهم ولذلك الصيام يعلمك قوه الاراده والعزيمه يخليك راجل مفيش حاجه تتحكم فيك ابدا انا صايم الحمد لله يعني اقدر امسك نفسي عن الحلال ومسكت نفسي عن الحلال الصيام قمة العبودية لله حتى شهوة الطعام حتى شهوة الفرج ما تتحكمش فيا أنا اللي أتحكم فيها أنا اللي أتحكم فيها وأنا بقول اللهم إني صايم يعني اللهم إني صايم بعيد عن الحلال وأنا قادر مسكت نفسي عن الحلال فمن باب أولى أنا بعيد عن الحرام لكن حتى الشهوات دي ما تتحكمش فيا ولذلك المسلم اللي صايم مش بزهقان مش بقرف الناس بتبقى صايمه تيجي واحد يكلمه يقول لك بقول لك ايه ابعد عني بعد كده يقول له معلش معلش سيب اصل صايم اصل صايم ايه اصل صايم يعني يعني ايه اصل صايم يعني اه بقول لك ايه ما تبقاش تكلمني بعد الظهر إيه ب- ب- بعد الفطار يعني كلمني بعد الفطار ما حدش يكلمني دلوقتي ومتنرفز وعصبي وكله حاطينه على شهر ايه شهر رمضان مين قال الكلام ده مين قال ان شهر رمضان شهر النرفزه مين قال ان رم- شهر رمضان شهر الشر شهر رمضان شهر الخير الله تبارك وتعالى اكرمنا بالصيام في شهر رمضان فنحقق معنى الصيام ثم الله عز وجل بعد أن قال في سورة البقرة فمن شهد منكم الشهر فليصم اللي شهد يعني حضر اللي حضر منكم الشهر فليصم ومن فضل الله علينا ونعمته بينا عز وجل إن عشان الصيام شهر خير وبركة وكله خير ما حرمش منه المسافر والمريض يعني خلاص المريض مريض واللي سافر سافر لا تعوض الأيام دي تاني تعوض الأيام دي فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر تبقى تعوض الأيام دي وتحسب لك إنها من شهر رمضان تبص العظمة سبحان الله المرأة الحائض لا تعيد الصلاة خلاص الأيام اللي جاء عليها فيها الصلاة وهي حائض لا تعيد الصلاة والله ما يحرمهاش من الأجر والثواب والخير يقوم يقول لها تعيد الصيام أمرنا أن نعيد الصيام ولا نعيد الصلاة مع أن دي عبادة ودي عبادة ودي فريضة ودي فريضة لكن ليه عشان ربنا ما يضيعش منها الخير اللي في رمضان ويتحسب لها كما لو كانت في شهر رمضان الأيام اللي صامتها الأيام اللي يعني أفطرتها في رمضان وهتصومها بعد رمضان أو اللي كان مسافر وهيعوض الأيام دي شهر رمضان شهر الصيام شهر البركة شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان حلنا إيه مع القرآن الله في سورة فاطر إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور لأنهم بيتاجروا مع الله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الله عز وجل في سورة القمر يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وإذا كناش فاضيين نقرأ القرآن في رمضان امال هنقراه إمتى بالله عليك لما الله في الآخر يسألني يقول لي هذا كلامي اللي أنا نزلته عليكم قرأته كله كم مرة طب عملت باللي فيه عملت باللي فيه سبحان الله الله يرحمه أخ فاضل كان حبيبي جدا رحت أزوره مرة فلقيته بيقول لي ارجع عليه رحمة الله رحمه واسعه ارجع أنا استغربت أول مرة في عمري تحصل إيه ارجع دي يا يا جدع أنت بتقول إيه بتقول لا بقول لك ارجع ربنا مش بيقول لك في القرآن سورة النور وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم قلت له آه قال لي خلاص ارجع حاضر مشيت والشيطان عمل يلعب بيا بقى اه كسفك بتاع مش عارف شفت بقى يا اخي ده مثلا بيقول لاقيني ولا تغديني طب مش المهم الكلام ده تاني يوم ايه اللي خلاك قلت لي كده قال لي والله انا قاعد اقرا في المصحف فكل ايه بقراها لقيت اقيم الصلاه صليت الحمد لله اتوا الزكاه بطلع الزكاه يقول يغض من ابصارهم الحمد لله بحاول اعملها وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم ما عملتهاش دي طب القى الله واموت وانا ما نفذتش كلام هنا في ال... ما نفذتش ايات في الكلام ده قلت الوحيد اللي اقدر اعمل معاه كده الاخ وجدي لانه ايه هيتقبل وكذا وكذا شوف ال- ال- المعنى المعنى انك انت كل كلمه هنا عايز تطبقها عشان تلقى الله وانت مطبق وانت قارئ للقران يبقى المسلم النهارده يقول لك انا بعرف اللغات وعندي فكره عن كل حاجه تعرف تقرا في المصحف لا والله ما اقدرش اصلي هغلط طب ما تغلط النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اللي يقرا في المصحف ويغلط عشان يتعلم هياخد اجر الغلط شوف قد ايه يقول صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ القرآن وهو عليه آه ناخد الأول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به يعني جدع بيقرأ كويس بالتجويد مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران أجر القراءة وأجر التعتعة أجر القراءة وأجر التعتعة تعتعتع بتعتع بيكسر فيه عشان يقراه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة يشفع لك هو والصيام النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم بثلاثة فعشرة بتلتمية في ثلاثة آلاف والله يضاعف لمن يشاء وفي قراءة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم شهر رمضان شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إنزا- إن, إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نزل القرآن في ليلة القدر حالنا إيه في ليلة القدر لا والله بنشتغل يا ربي لسه الشغل الشغل ورانا ورانا حتى في ليلة القدر لا إله إلا الله تنزل الملائكة والروح سيدنا جبريل فيها سيدنا جبريل مع الملائكة نازلين للسماء بتاعتنا في ليلة القدر واحنا بنعمل ايه اللي قاعد قدام التلفزيون واللي قاعد في السينما واللي قاعد بيحل فزورة واللي قاعد على القهوة شبشب جهار ياك وعمال حاطط الشيشه في بقه واللي حاطط لي مش عارف وسيدنا جبريل لا حول ولا قوه الا بالله صحيح والله فعلا من حرم خيرها فقد حرم الخير كله خير كله إنما اللي يحيي يحيي ليلة القدر اللي ينزل فيها القرآن ده ليلة القدر خير من ألف شهر سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك ليلة القدر بيقول فيها سيدنا ابن عباس يكتب من أم الكتاب من اللوح المحفوظ ما يكون من العام في ليلة القدر يقال يحج فلان يموت فلان يرزق فلان يولد فلان اللي عايز يحج اللي عايز ربنا يوسع عليه من, من, من خير ليلة القدر والحمد لله متحددة يعني متع- م- معروف وضعها فين يعني مش بالتحديد طبعا بال- بال- باليوم يعني والله وده من فضل الله علينا النبي صلى الله عليه وسلم علم أو يعني علم هذه الليلة علمه الله الليلة دي وطلع علشان يقول لنا عليها فوجد مسلمان يتلاحيان يعني زعلانين مع بعض ومختلفين فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يصلح بينهما فأنسيها على وجه التحديد امتى أنسيها ربنا نساها له والحمد لله ان سيدنا النبي نساها واحد يقول ازاي يا راجل كان يقول لنا ما هو لو قال لنا عليها هي كليله خلاص كلنا هننشن عليها وكلنا هنشتغل فيها بقى ويلا صيام وبكاء وقران ودعاء وبعدين طنش بقى يلا ايه خلاص بقى كده خلاص ما هي ليله خلاص زي اللي بيقولوا مثلا ليله 27 ها لأن حتى السورة اللي أنا ذكرتها إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لو قريت الكلمات بتاع إن واحد أنزلناه اتنين في تلاتة عد عد عد عد هتلاقي كلمات السورة دي عبارة عن 30 كلمة كلمة هي 27 فبيقولوا إن هي سلام هي يبقى 27 حتى 28 مطلع 29 30 الفجر فتبقى هي ليلة 27 والناس كلها بينشنوا عليها النبي صلى الله عليه وسلم بيقول التمسوها في العشر الأواخر من رمضان يبقى دي عندك 10 أيام طب قربها لنا شوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في وتر العشر الأواخر وتر وببقى فرحان قوي لما يقولوا الهلال ظهر هنا وما ظهرش هنا طب طلع هنا وما طلعش هنا. معناها ايه ان العشر ايام العشر ايام الاواخر وتر لانك هتمشي على مين هنا شفع يبقى هنا وتر طب هنا وتر يبقى هنا شفع والله يقول عز وجل والفجر وليال عشر قيل ان هم العشر الاواخر من رمضان عشان فيهم ليله القدر وقيل العشر الاوائل من ذي الحجه عشان فيهم يوم عرفه والله انت واخد الاثنين الحمد لله ما تخليك في العشر ايام انت وراك ايه وناخد وتر العشر الاواخر ليله 21 23 25 27 29 خمس ايام اهم خد فيهم اجازه يا اخي خد اجازه يعني الواحد لما بيتعب يروح ياخد اجازه لما بيصيف بياخد اجازه للمصيف عشان يروح البحر ويبلبط في الميه طيب ما تاخد اجازه ما دي اولى ما دي اولى تطلع لنا فتاوى بقى يقول لك لا آه، اداء مصالح الناس اولى من الاعتكاف ومن ال ومن ليله القدر طب ما اقولش الكلام ده ليه لما جم ياخدوا اجازه عشان يروحوا البحر عشان يصيفوا والله مش دي اولى ناس تاخد اجازه وتقعد عشان تدرك الليله دي ليله القدر خير من ألف شهر عارف ألف شهر يعني كام يعني 83 سنه وتلت وانا اسالك سؤال انت عشت 83 سنه وتلت ولو عشت 83 سنه كلهم طاعه طب تعالى كده على واحد عاش 83 سنه 83 سنه يبقى نام فيهم كام سنه قول من 35 ل 40 سنه يعني مثلا اذا كان بينام الصبح وبعدين بينام بعد الظهر يقول لك قيلوله تبقى مصيبه لو بعد العصر بيقول لك سيلوله ويجي بعد المغرب يروح نايم تاني يقول لك ليلوله يعني هيضيع لنا النوم كل حياته كلها نوم خلينا في المعقول 35 30 سنه نوم 30 سنه نوم وكام سنه في دوره الميه وكام سنه بيلبس ويقلع وكام سنه بيشتغل وكام سنه بيصلي ها وكام سنه جايب حذاء ربنا يعزك برباط عمال يربط وهو داخل الجامع يربط وهو بيحل من الجامع عشان كده بنقول هاتوا احذيه ماركه لا يحل ولا يربط لان لو دخلت الجامع وطلعت كتير هتضيع يعني ل 30 سنه يعني لو انت 80 سنه وبتحل وتربط وانت داخل الجامع وطالع هتقضي لك بتاع شهر بتحل وتربط احنا مش فاضيين بسرعه يعني طيب يعني هتلاقي الوقت مر منك الله سبحان الله امال ايه اللي فضل الصلاه قد ايه والصوم قد ايه والحج قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك بيديك ثواب 83 سنه وتلت في ليله في ليلة ليلة إنا أنزلناه في ليل ليلة القدر ليلة وما أدراك والله ما هتقدر توصل إلى عظم قدر هذه الليلة وما أدراك ما ليلة القدر خد مثل ليلة القدر خير أفضل أكمل أتم أحسن من ألف شهر تنزل الملائكة والروح الروح ده سيدنا جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر نحرص على الليلة ديت إن احنا نقوم نحييها نحييها ونسائنا وأولادنا ونفضل تلاقينا متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى يغير من حالنا إلى أحسن حال في هذه الليلة ثم نحرص في شهر رمضان على ال- شوف انت الصيام قراءة القرآن ليلة القدر صلاة التراويح صلاة التراويح أيوة ال- ال- الأصل فيها إنك تصليها في البيت وجميلة إنك تصليها في البيت بس ما حدش بيصلي بنرجع وننام مش عايزين نضحك على بعض يبقى عايزين نعمر المساجد بيها ونصلي وعشان تصلي تراويح لازم تخفف الفطار والا هتلاقي نفسك اللي قاعد حاطط كرشه على حجره ده عمال يحدف في كرشه مش مراعي هيتاوب وعينه هتسبل ولو وقف يصلي هيترمي على اليمين وهيعدله يروح للشمال وهيبقى منظره وبعدين يقول هيقعد وبعدين يقول لك طب صلاه قيام دي مش مش قعاد دي صلاه قيام مش قعاد فخف الله يكرمك لما ترجع يا سيدي يبقى كل مفيش مشكله والاكل موجود وربنا يديك الصحه انما افضل قاعد بعد الفطار اقول بقى انا قاعد بقى خلاص اه احل بقى الفوازير وادخل بقى على الف خيبه وخيبه اللي هي المسلسلات بتاع دي الف ليله وليله واطلع بقى من التمثيليه على المسرحيه على المسلسل على ال... على البرنامج اللي بيجيبوه لي- برنامج ايه هو رمضان شهر الهجس هو رمضان شهر السيئات والمعاصي هو رمضان شهر الخيمه الرمضانيه بتاعت الشيشه يا اخي يا اللي بتشيش ربنا يعافيك ربنا يعافيك ويكرهك فيها بتربط الحرام ليه بشهر رمضان ليه ليه تقول الشيشة الرمضانية أحلى المسلسلات الرمضانية فوازير الرمضان هو رمضان بتاع المسلسلات والفوازير والكلام ده ولا بتاع العبادة العبادة لله تبارك وتعالى يجو- يا دوب يا دوب تفطر في البيت وانزل على طول صلي صلي العشاء جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة كمن قام نصف الليل حديث صحيح كمن قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كمن قام الليل كله كمن قام الليل كله فرصة فرصة للخير في رمضان الفريضة بثواب سبعين فريضة والسنة بفريضة يلا كتر كتر من بر الوالدين ومن صلة الرحم ومن الإحسان إلى الجار كتر من الخير في شهر رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا بالله واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حديث صحيح في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه آه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان طالع على المنبر يقول آمين آمين آمين صحيح مسلم بيقولوا له إيه آمين يا رسول الله ثلاث مرات قال جاءني جبريل وأنا طالع على درجات المنبر فقال رغم أنف إن شاء الله تتمرغ مناخيره في التراب يا محمد من أدرك رمضان وخرج منه لم يغفر له قل آمين قال قلت آمين اللي ضيع وقته وضيع عمره في رمضان في الهجس والكلام الفارغ وخرج من رمضان لم يغفر له إن شاء الله تتمرغ مراخيره في التراب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجنة بابا يقال له الريان صحيح مسلم يدخل منه الصائمون يوم القيامة ينادى أين الصائمون فيقومون فيدخلون فإذا دخل أغلق فلم يدخل, فلم يدخل منه أحد ده بتاع الصائمون بس وصدق الله في سورة الزمر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا جماعات جماعات دي جماعة الصايمين دي جماعة اللي كذا جماعات جماعات عشان يخشوا من أبواب الجنة الثمانية لأن أبواب أبواب جهنم سبعة سورة الحجر لا سبعة أبواب والعياذ بالله لكن أبواب الجنة ثمانية يبقى بشراك يا صائم بشراك بشراك انك تخش من باب الريان من باب الريان وبشراك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وللصائم فرحتان يفرحهما وللصائم فرحتان يفرحهما فرحتان مرة واحد جاب يقول له هو حديث النبي بتاع وللصائم فرختان هناخدهم امتى دول؟ تقول له "إيه ده انت اكيد صايم تقول له فرختان ايه؟ فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره عشان كده بنعمل عيد الفطر بنرجع لطبيعتنا وإذا لقي ربه فرح بصومه وإذا لقي ربه فرح بصومه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم ريحة بقنا واحنا صايمين اللي هي بتقال لك انها وحشة دي لانها جايبة من المعدة والمعدة مفيش اكل لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك أطيب عند الله من ريح المسك فبشرى بشرى الخير كله الخير كله جاي في رمضان فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على صيام نهاره وعلى قيام ليله وعلى فعل الخيرات ونستغل كل يوم من رمضان وأقول في نفسي كده يمكن رمضان اللي جاي مش هيجي عليا أرجع أقول إيه أقول يا ريتني طب ما احنا من دلوقتي أهو انوي اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان بنية إيه بنية بقى إن احنا إن شاء الله بإذن الله وبمشيئتك يا رب بقدرتك نختم القرآن كم مرة ونصلي القيام ونصلي التراويح ونصلي قيام الليل وطبعا الصيام وليله القدر والكلام ده كله الحمد لله لكن انوي على قد ما تقدر تعمل خير يعني اللي بيطلع زكاه ماله انت بتطلع زكاه المال يعني يا ريت تخليها في رمضان يعني انت بتعمل فريضه بثواب 70 فريضه يلا يلا كتر من الخير يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر ادبر نسال الله عز وجل ان يوفقنا الى الخير وان يعيننا على الخير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته